السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين تعالوا نبدأ في قصة الليلة دي ونلتقي مع واحد من أئمة التابعين وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين حقيقة جيل فريد جدا وجيل جميل جدا ونتمنى ربنا يجمعنا بيهم في الجنة عشان في الجنة نقعد مع كل واحد فيهم بقى يحكي لنا قصته من الالف للياء وبجد هنستمتع بيها ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر عليه قاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم اجمعين بتبدا القصه من ساعه الفتوحات الاسلاميه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وانتصارهم الساحق على الفرس ووصول الغنائم بقى من بلاد فارس إلى المدينة المنورة وكان من ضمن السبي والغنائم ثلاث بنات من بنات يعني ملك الروم اللي هو يزدجرد وطبعا الثلاث بنات كانوا في غاية الحسن والجمال بنات ملوك فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه صعب عليه ان هم البنات دول يتباعوا زي اي بنات بيتباعوا يعني فقال لعمر بن الخطاب قال له يا امير المؤمنين ما ينفعش ان البنات دول يتعاملوا معاملة البنات العاديين دول بنات ملوك قال له طب نعمل ايه عليه قال له نقومهم يعني نحدد لهم ثمن ونغالي في الثمن يخلي ثمنهم غالي جدا غير ثمن اي واحدة ولما نغلي ثمنهم ونعرف سعرهم هم اللي يختاروا كمان مين اللي يشتريهم تمام كده فبالتالي ده اللي حصل يعني مثلا لو افترضنا ان كل واحدة قومت ثمنها مثلا يعني ب 30000 دينار كم واحد يتقدم عشان يشتريها عشر أشخاص هي تختار واحد منهم مش هو اللي اختارها وبالتالي ده اللي حصل فعلا وكل واحدة منهم اختارت واحد فكان من ضمن الثلاثة واحدة منهم اختارت يعني محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه تزوجها وأنجبت له شيخنا الجليل الفاضل ضفنا الليلادي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر يبقى أمه كانت بنت ملك الفرس وأسلمت طبعا بعد ذلك وأبوه محمد بن أبي بكر الصديق وأنعم به من نسب شوف بقى وعمته عائشة زوج النبي وجوز وزوج عمته النبي صلى الله عليه وسلم أي نسب أعظم من هذا وتمر الأيام يتولد القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق في آخر خلافة عثمان بن عفان ولما قتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وكانت الفتنة العظيمة التي دارت بعد ذلك بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه وكانت فتنة كبيرة جدا ويعني يعني قضت على الأخضر واليابس في الوقت ده يا جماعة كان محمد ابن أبي بكر الصديق كان واليا على مصر من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فحصل أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هو واخته كانوا صغيرين كانوا عايشين مع والدهم اللي هو محمد ابن أبي بكر الصديق كانوا عايشين معاه في مصر ولما تطورت الفتنة التي دارت في هذا الوقت بعد مقتل سيدنا عثمان وبعد الفتنة التي دارت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين والصحابة قد تأولوا في هذه الفتنة وما أرادوا بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى فالصحابة كلهم عدول بلا استثناء كل أصحاب النبي عدول رضي الله عنهم وأرضاهم الشاهد في الموضوع في الفتنة دي قتل محمد ابن أبي بكر الصديق قتل في مصر فجاء عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق اللي هو أخو محمد بن أبي بكر فنزل مصر وخد القاسم بن محمد وأخته الصغيرة ونزل بيهم على المدينة المنورة راح بيهم على فين يا جماعة راح بيهم مباشرة على عمتهم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها ومن عائشة كانت في قمة الرحمة والحنية والحنان اللي لا يخطر على قلب بشر مين اللي بيحكي بقى الموضوع دوت القاسم ابن محمد بنفسه هو اللي بيحكي بيقول فحملنا عمي حملني أنا وأختي إلى عمتي عائشة رضي الله عنها وأرضاها بيقول فما رأيت والدة قط أرحم منها أبدا ما شفتش واحدة في حنية أمنا عائشة ما شفتش واحدة في رحمة أمنا عائشة ما شفتش واحدة في حنانها عملت معاهم كل شيء أكلهم شربهم بيقولوا إنها كانت بتحط قدامهم الأكل هو وأخته ولما ياكلوا لو فضل حاجة من الأكل كانت هي تاكلها ولو ما فضلش حاجة كفاية إن هم كلوا سبحان الله دي عمتهم عائشة رضي الله عنها وارضاها فعاش القاسم بن محمد وأخته عاشوا في بيت النبي يا بخته عاش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس المكان اللي اتدفن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعاش مع أم عائشة بيقول كانت تحضنا على الخير وكانت بتعلمنا القرآن وبتعلمنا السنة وكانت تعلمنا كل حاجة وربتنا على الأخلاق الفاضلة والسلوكيات القويمة وكانت بتأكلنا وتشربنا وتغسل لنا جسمنا وكانت في الأعياد تزيننا وتلبسنا أبهى وأجمل الثياب وتودينا نصلي العيد ونرجع تاني وتتحفنا بالهدايا يعني بص بيقول يعني عملت معاهم أشياء لو أمهم نفسها كانت عايشة ما كانتش عملت معاهم اللي عملته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فضلت أمنا عائشة مهتمة جدا بالقاسم ابن محمد بن أبي بكر ده ابن أخوها وأخته ويعني اهتمت بالاثنين فترة كده إلى أن جاءها في يوم من الأيام عبد الرحمن بن أبي بكر حست إن هو زعلان شوف إحساس المؤمن بإن أخوه زعلان منه أو هي حاسة إن أخوها زعلان منها إحساس عالي جدا جدا سنة حساسة رضي الله عنها وارضاها وعارفة إمتى هو يزعل وإمتى يفرح ودي المحبة اللي بتربط الأسرة والعائلة دفء الأسر اللي ناس كتيرة اتحرموا منه النهاردة وبقت الدنيا ومشغوليات الدنيا والانكباب على الدنيا ويعني وإقبال الناس على الدنيا خلاص بقت قاطعة رحم النهاردة بقت هي الأصل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى مع إن المولى عز وجل قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أمنا عائشة عارفة إمتى أخوها بيزعل وإمتى أخوها ما يكونش زعلان فلما دخل عليها فقالت له أي أخي إني لم أزل أراك معرضا عني أنا شايف إن أنت معرض عني وزعلان مني زعلان مني عشان إيه؟ هقولها لكم ببساطة كده بتقول له زعلان مني ليه؟ أنت زعلان مني عشان أنا خدت الولد والبنت وخليتهم عندي؟ اوعى تفهم ان انا عملت الامر ده تجاهلا لك او تطاولا عليك ابدا انا كل ما في الامر عارفة ان انت رجل عندك ازواج متجوز اربعة او ثلاثة فانا خفت ان الولد والبنت الصغيرين دولت اللي ما بيقدروش ان هم يشوفوا امرهم لان لسه اطفال صغيرين خفت ان هم يروح عند زوجة من زوجاتك ف تتقزز منهم أو تتضايق منهم أو تكون حاسة بشيء من يعني من اشمئزاز منهم لأطفال شيء طبيعي ما بيملكوش نفسهم بيقضوا حاجتهم محتاجين حد يراعيهم ينظفهم يعملهم فخفت إن حد منهم يزعل فأردت إن أنا أعافيهم من هذا الأمر لحد ما يكبروا ويقدروا هم بعد كده يحافظوا على نفسهم وعلى نظافتهم وأديهم الآن كبروا شوية لو حبيت تاخدهم خدهم شفت الإحساس العالي الجميل والحنية الحلوة اللي في قلب أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبالفعل خدهم عبد الرحمن ابن أبي بكر وراح بيهم بيته وعاش معاه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وأخته الاثنين عاشوا عند عمهم عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق لكن مهما حصل القاسم ابن محمد عمره ما ينسى حنية أمنا عائشة وكان يقعد وسط الناس وهو بيتكلم وكل ما يقول كلمة يقول حدثتني أمي وسمعت من أمي قالت لي أمي ما كانش يقولها غير أمي وكان يحب أمنا عائشة حب لا يخطر على قلب بشر على أيديها تعلم القرآن على أيديها تعلم السنة على أيديها شاف الرحمة والحنان على أيديها عوضته عن فقد أمه وأبوه لأنه كان يتيم من سن صغير فعوضته عن كل ده ومن رحمة ربنا أن أمنا عائشة ما عندهاش أولاد فاعتنت بيهم اعتناء فوق الخيال وحرمت نفسها عشان تربيهم رضي الله عنها وأرضاها فشب الفتى على حب القرآن وعلى حب السنة وكانوا يقولوا بقى ال يعني ال يعني الأئمة الكبار من المعاصرين كانوا يقولوا إن أكثر الناس شبها بأبي بكر الصديق هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق خدوا بالكم كانوا بيقولوا كان أكثر واحد كان أشبه بأبي بكر في كرم الشمائل ونبل الخصال وقوة الإيمان وشدة الورع والتقوى وسماحة النفس والطيبة والأخلاق كان أكثر واحد يشبه جده أبي بكر الصديق هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وكان في قمة التواضع لدرجة أن ابن إسحاق بيحكي أن في يوم من الأيام جه واحد بيسأل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر بيقول له أيكم أعلم مين أكتر واحد فيكم أعلم من الثاني أنت أم سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فسكت وقال سبحان الله كل سيخبرك بما علم لما تسألني اللي هعرفه هقوله لك ولما تسأله اللي هيعرفه هيقوله لك انت يعني عايز تسأل ليه مين اعلم من التاني زي برضو بعض الشباب الصغيرين طلبة العلم دايما يخش في الحتة دي هو مين اعلم الشيخ فلان ولا الشيخ فلان انت مالك بمين اعلم انت اسأل الشيخ ان كان عنده علم في المسألة دي هيرد عليك وان لم يكن عنده علم فلن يرد ويقول لك روح اسأل غيري الله اعلم واخد بالك ف القاسم بن محمد قال له سبحان الله كل سيخبرك بما علم فرجل مصر قال أيكم أعلم فقال له اذهب إلى سالم فسأله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب موجود اهو روح اسأله الأئمة قالوا إيه بقى قالوا إن القاسم بن محمد كان أعلم من سالم بن عبد الله بن عمر فخاف يقول له أنا أعلم يبقى كده بيزكي نفسه وخاف يقول له هو أعلم يبقى كده بيكذب وهو يعلم ان هو أعلم من سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين كان يعرض عليه الهدايا والعطايا من الأمراء والخلفاء وكان يرفضها كلها كان لا يقبل أي شيء من كده كان لا يقبل هذا ويعلم ان العالم لو قبل هدايا الملوك وعطايا الملوك فقد تودع منهم خلاص يبقى كده ضحى بكل ما عنده من علم وشوف النهاردة الأحوال ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين من كتر حب الناس في القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا قال في حقه عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين قال لو كان الأمر بيدي لبايعت أو لوليت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق خلافة المسلمين قال لو كان الأمر بإيدي كان الأمر مش بإيدي الأمر بإيد خلفاء بني أمية فعمر بن عبد العزيز بيقول لو كان الأمر بإيدي ما كنتش أخلي حد خليفة على المسلمين إلا محمد ابن أبي بكر الصديق إلا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فلما وصلت الكلمة إلى القاسم بن محمد قال إني لأضعف عن أهلي فكيف بأمر الأمة يعني بيقول يعني إذا كان هو بيقول إن أنا أنا أمسك أمر الأمة إذا كنت أنا أضعف عن أهلي طبعا هو لا يزكي نفسه ولكنه كان جديرا بقيادة الأمة رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده في يوم من الأيام في عهد خليفة المسلمين في عهد أمير المؤمنين وليد بن عبد الملك حس ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضاق بالمسلمين فحب يعمل التوسعة وانتوا عارفين انه اتوسع قبل كده في عهد عمر بن الخطاب وتوسع في عهد عثمان بن عفان فأراد الوليد بن عبد الملك ان هو يوسع مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث ان هو يكون يعني 200 قدم في 200 قدم او 200 ذراع عفوا في 200 ذراع ويبقى المسجد كبير ويتسع لعدد كبير من المسلمين فراح باعت لوالي المدينه المنوره في الوقت دوت اللي هو كان مين يا جماعه؟ اللي هو كان ساعتها عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. بعت عمر بن عبد العزيز قال له في الرسالة بتاعته إن إحنا خلاص عزمنا على توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خليه 200 ذراع في 200 ذراع بحيث يبقى كبير ويتسع لعدد كبير من المصلين عايزك تهدم الجدران الأربعة وتقدم القبلة لقدام وتدخل غرف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعني المسجد ويعني وتحاول بقدر الامكان ان انت تشتري البيوت اللي حوالين المسجد وتدفع بسخاء يعني تدفع لهم زي ما هم عايزين لو واحد طلب في البيت 10 اديله اديله 100 ادي بسخاء ادفع بسخاء وما يهمكش المهم ان احنا نوسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وان اعترض الناس على بعض الاشياء فاستعن بالقاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب لأن هم ليهم مكانة وأهل الخطاب مالين المدينة ونقدر نحن نستعين بهم عشان يعينونا على تنفيذ هذه المهمة في توسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز في ساعتها راح بعت للقاسم بن محمد وبعت لسالم بن عبد الله بن عمر واستشارهم في الموضوع ووافقوا على الموضوع وبداوا وباركوا الموضوع وبداوا يقولوا للناس وجمعوا الناس كلها وخلاص وبداوا فعلا في تنفيذ الموضوع بتوسعه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في الوقت ده يا جماعة كانت جيوش المسلمين بتستعد لمهاجمة القسطنطينية بقيادة مسلمة ابن عبد الملك ابن مروان جه ملك الروم ذكي قوي عرف ان المسلمين هيغزوا مدينة القسطنطينية فقال طبعا علشان بقى ايه يعني ننجو كده بقى من بطش الجيوش الإسلامية وانا سمعت ان هم هيوسعوا المسجد بتاع النبي بتاعهم طب بعملها بجميلة واديهم شوية هدايا للمسجد بحيث ان انا اساعدهم في بناء المسجد فيصرفوا نظر عن يعني ايه ان هم يقتحموا المدينه بتاعتنا شوف الذكاء بيوصلهم لحد ايه وبالفعل ملك الروم حب ان هو يهادن امير المؤمنين ويتقرب اليه خوفا من هذا الزحف الاسلامي انتهت فرصة ان هو هيبني مسجد هيوسع مسجد الرسول عليه السلام وراح باعت له 100 مثقال من الذهب 100 مثقال من الذهب وبعت 100 عامل من أمهر البنائين في بلاد الروم 100 واحد من البنائين بتوع الروم من أمهر البنائين في الروم وبعت وزود العمال ب 40 حمل من قطع صغيرة من الرخام بتسمى الفسيفساء الفسيفساء حاجة زي كده واخد بالك عشان بقى يجملوا المسجد ويظبطوه ويبقى في المباني ويشاركوا في بناء او في تجديد او توسعه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يحاول بقدر الامكان ان هو يهادن امير المؤمنين. وبالفعل امير المؤمنين وليد بن عبد الملك قبل الهديه ديت من ملك الروم وراح باعتها على طول على المدينه المنوره علشان يشاركوا في تجديد وتوسعه مسجد الرسول صلى الله عليه واله وسلم. الحقيقه القاسم بن محمد زي ما قلت لكم كان أحد فقهاء المدينة السبعة كان ليه حلقات علم وكان ليه دروس وتلاميذ وكان طبعا كان يفخر دائما بأنه تلميذ عمته عائشة رضي الله عنها وارضاها وكان يذكر دائما يقول كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر إلى أن ماتت وكنت أجالس البحر أو يعني عبد الله بن عباس وكنت أجلس مع أبي هريرة وابن عمر وكان يفتخر بأن هو تعلم العلم الكثير على يد عمته وعلى يد الكثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام راح زار عمته عائشة وجلس معها وفي لحظة صفاء كده وجلسة طيبة مع عمته وقال لها عمتي أو يا أمي لأنه كان دايما يقول لها أمي نفسي أشوف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا انتوا عارفين النبي دفن في غرفة أمنا عائشة وأبو بكر الصديق دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب دفن بجوار صاحبيه فهي أمنا عائشة كانت حاطة كده زي سجادة على يعني ميدالية ثلاث قبور كده فراحت كشفت السجادة قال فإذا هو قبر ليس مشرفا يعني ما هوش عالي ولا مساوي بالأرض يعني نقول مثلا طالع على الأرض شبر مثلا فبص فقالت هذا هو قبر النبي وراحت دموعها نزلت على خدها فبص لها قال مالك يا أمي فقالت له ما فيش حاجة لا شيء وراحت مسحة دموعها وراحت مدارية وشها وقعدت بقى تتذكر حياتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقعدت تتذكر الذكريات الجميلة التي جمعت بها جمعتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أزاحت الساتر اللي كانت حطاه وقالت وهذا قبر أبي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه هذا قبر جدك فبص عليه وبكى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بكى لما رأى قبر النبي وقبر أبيه أبي بكر الصديق ثم قالت وهذا قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكان موقف صعب قوي قوي إن أمنا عائشة وهي بتزيح السجادة وتوريه مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوريه قبر أبيها أبي بكر الصديق وقبر عمر بن الخطاب موقف صعب جدا جدا وهي بتفتكر بقى الذكريات والأيام اللي عاشتها مع أبيها ومع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقدمت السنين بالقاسم بن محمد رضي الله عنه وأرضاه وقد عمي بصره في آخر أيامه عاش كم سنة قاسم بن محمد عاش 72 سنة رضي الله عنه وأرضاه وكان كل سنة بيحج منذ أن كلف منذ أن بلغ وإلى أن مات كل سنة كان بيروح يحج وكان علامة مضيئة لبيت الصديق في عصر التابعين رضي الله عنه وارضاه وكان زي ما قلنا من أشهر فقهاء المدينة السبعة في السنة الأخيرة من عمره وهو عنده 72 سنة في السنة الأخيرة من عمره أراد أن هو يحج وخرج مع ابنه وهو في السكة تعب تعب شديد جدا ومرض مرض شديد وبدأ يتحسس جسمه مش قادر لا يستوي على دابة ولا قادر يمشي ولا قادر يتحرك فراح منادي لابنه وقال له يا بني إني لأشعر بدنو أجلي فإذا أنا مت يا بني فكفني بثياب التي كنت أصلي فيها قميصي وإزاري وردائي فكذلك كان كفن جدك أبي بكر ثم سوى علي لحدي والحق بأهلك وإياكم أن تقفوا على قبري وتقولوا كان وكان فما كنت شيئا عايز أقول له اوعى تقف على قبري وتقعد تقول ده أبويا كان أحد فقهاء المدينة السبعة وكان بيحج كل سنة وكان جده أبو بكر الصديق وكانت عمته عائشة وكان زوج عمته رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعى تقول كان ولا كان أنا ما كنت شيئا شوف قد إيه التواضع وشفت قد ايه الناس ديت مع كثرة العمل وكثرة العبادة والبعد عن المعاصي والبذل لدين الله وكل اللي عملوه ده كله يقول له فما كنت شيئا قد ايه جيل فريد قوي قد ايه جيل جميل تخيلت حضرتك واحد زي القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق لما تقعد تفتكر كده حياته جده هو ابو بكر الصديق أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ده النبي قال كده صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام أخبر أبو بكر أنه سينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن هو ده أفضل واحد في الأمة بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين فده كان جده وعمته عائشة عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اللي ربته هي اللي تولت أمره بعد موت أبوه وبعد موت أمه وهي اللي خدته في حضنها وربته واهتمت بيه هو واخته وعلمته القرآن وعلمته السنة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخيل أنه قاعد يتعلم بين إيدين ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن تخيل أنه يتعلم من أبي بكر من, من أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وتقابل مع كثير من الصحابة وتعلم على أيديهم تخيل أنه هو كان أحد فقهاء المدينة السبعة تخيل أنه هو يعني سبحان الله أنا بقعد أتخيل كده الجو الجميل اللي عاشه ده كان عايش في بيت النبي يا جماعة كان عايش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في نفس المكان اللي كان عايش فيه النبي تخيل إحساسه وتخيل حياته تخيل دينه وتخيل أخلاقه تخيل تخيل طب ما احنا قدامنا سنة النبي ما تيجوا نتعيش نعيش عليها ما تيجي نتمسك بسنة النبي اللي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض دي كانت قصة حياة القاسم بن محمد رضي الله عنه وأرضاه اللي شاف كل هذه الأيام وشاف الخير ده كله ورغم ذلك عند موته بيقول لابنه اوعوا تقفوا على قبري وتقولوا كان وكان فما كنت شيئا فما كنت شيئا تخيل النهاردة الواحد مننا لما بيقرأ كلمتين في كتاب بيخيل إليه ان هو ما شاء الله خلاص بقى إمام بقى شيخ الإسلام والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة بيقول اوعوا تقولوا كان وكان فما كنت شيئا أنا ولا حاجة أنا ما كنتش حاجة خالص وقد إيه الناس العظماء فعلا دايما كده يعني بيحس إن هم يعني ما ينفعش يزكوا نفسهم لأن أسوتهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين كان يقول ما من نبي إلا وقد رعى الغنم قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة وكان في يوم من الأيام لقى واحد شافه فاتخض رسول الله فقال له هون عليك فما أنا إلا رجل ابن امرأة كانت تأكل القضيدة بمكة شوف قد إيه فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فجعلوه إلها فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله يا سلام شوف التواضع عمرك شفت تواضع قد كده ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله رفعه الله والمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا هو التواضع اللي بسببه وهو ده اللي أنا عمال بدور حوالينه في حلقة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق إن فعلا تواضع هذا الرجل العلم الأشم الجبل الكبير تواضعه هو اللي وصله للمنزلة العظيمة ديت إنه يبقى هو القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة بسبب التواضع مش ربنا اللي قال كده من تواضع لي هكذا رفعته هكذا يا جماعة الخير التواضع وده أكبر درس ناخده من حياة القاسم بن محمد كل ما هنتواضع لله ربنا هيرفع قدرنا أسأل الله عز وجل أن يرفع قدر وقدركم في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته